بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
الله عز وجل يجعل رسالته حيث شاء الشاهد ان كان نسبه ضعيف مش من اعز قريش نسبا مش ناس اغنياء وكبار ومش عارف ايه لا كانوا ناس برضو من المغمورين لكن استغل كونه تاجر وصاحب خلق وصاحب ثقافة وبدأ ينشر الدعوة الخلق المحبب السهل يضمن النفاذ إلى الآخرين يفتح القلوب يضمن البعد عن رد الفعل السيء في حالة الموقف السلبي من الدعوة نعم والثقافة ليست أقل شأنا من الخلق وليس كل نوع من الثقافة يصلح في هذا الصدد لكن يستطاع استغلاله والاستنباط منه كما فعل الهدهد خبره في التعامل مع الخلق المركز الاجتماعي يجعل له أذنا صغيرة نستفيد أيها الإخوة من أبو بكر الصديق واستعماله في الدعوة ونشاطه في الدعوة أن كل منا ينبغي أن يبحث لنفسه عن دور في الدعوة إلى الله قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كونوا أنصار الله المخاطب بهذا كل المؤمنين أنت وأنت وأنت وأنت الكل مطالب أن يكون نصيرا لدين الله ماذا قدمت للدين كم رجلا اهتدى على يديك ولا ننسى هنا أيضا دور المرأة أن في عمر الإسلام وعلى مدار الدعوة البعيد كان للمرأة دور عميق ضخم في نشر الإسلام فأول أربعين شخص أسلموا كان منهم عشر نساء اول اربعين اسلموا كان منهم عشرة اول بيعة كان سبعين رجل وامرأتان اول هجرة كان خمسين رجل وثلاثتاشر امرأة دائما للمرأة دور للمرأة وجود للمرأة اثر فلذلك ينبغي الا ننسى وجود المرأة ولكن للأسف الشديد امر المرأة دايما بيستغل من اعداء الدين انا دايما اقول المرأة سلاح ذو حدين اذا استعمل لنصر الدين نصر واذا استعمل لطعن الدين قتل المرأة للأسف الشديد ان المرأة انا بقول دايما لو اخذنا منهم المرأة هناخذ منهم الراقصة والممثلة وفتاة الاعلان والمضيفة والمتبرجة في الشارع ساعتها هتتقفل السينمات صح لو مفيش نساء يمثلوا افلام يعملوا مسرحيات يبقى في ملاهي بس المرأة تلتزم وأؤكد مرة أخرى أنه لن يصلح لدعوة المرأة إلا المرأة الرجال للنساء فتنه والنساء للرجال فتنة كتير بقول للشباب يا شباب المرأة دي زي القنبلة الموقوتة اللي يلمسها تنفجر فيه هتضيعك وتضيع مستقبلك مالكش دعوة بالنساء خالص نهائي خليهم هم في ناحية وانت في ناحية تانية بالمرة ولكن رب زوجتك على ان تكون داعية رب ابنتك على ان تكون داعية واستعملهم في الدعوة الى الله اما انت لا لا خلي الرجل مع الرجال والمرأة مع ليه والمرأة مع النساء نعود ايها الاخوة الى ان واجب كل منا أن يبدأ الدعوة إلى الله وهنا تجد أن الدعوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أسلم له علي بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب خديجة بنت خويلد هؤلاء من بنو هاشم عثمان بن عفان وخالد بن سعيد وأميمة بنت خالد اللي هي زوجة خالد دول من بني أمية أبو سلمة بن عبد الأسد وعياش بن أبي ربيعة وعمار بن ياسر من بني مخزوم عمار بن ياسر كان حليفا لبني مخزوم أبو بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله وعامر بن فهيرة من بني تيم سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب كانوا من بني عدي سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود كان حليف هؤلاء من بني زهرة خنيس بن حذافة وحفصة بنت عمر زوجته من بني سهم حاطب بن الحارث وامرأته فاطمة وخطاب بن الحارث كانوا من بني جمح الزبير بن العوام من بني أسد ابو عبيدة بن الجراح وسليط بن عمرو من بني عامر صهيب بن سنان رومي ومسعود بن ربيعة وقدامة بن مزعون وعبد الله بن مزعون ترى الملاحظ هنا انهم من جميع القبائل والعشائر تجد بلال حبشي وصهيب رومي هكذا أراد الله ألا يظل الإسلام في قبيلة معينة ولو ان العرب اصلا كان يقوم الامر منهم على الايه على القبلية المحضة ولكن سبحان الله الله يعمل لدين ليس على مقتضى التواجد البشري يا شباب لو نظرنا إلى هؤلاء الإخوة الموجودون أمامنا تجد إنسان من م... يعني سنجد مثلا 100 منطقة مختلفة مختلفة الطباع مختلفة الأفكار سنجد أيضا 100 نوع من الثقافات ستجد أيضا 100 نوع من العقليات أو أكثر من 100 دي هذا الاختلاف لا يجمعه ولا يستوعبه إلا الإسلام سبحان الله العظيم لا يجمع هذه العقول وهذه الشخصيات بهذا الاختلاف الشديد للنفوس بصمات أشد اختلافا من بصمات الأصابع لكن دائرة الإسلام هي التي تتسع لهؤلاء وتستوعبهم وتشكلهم وتستطيع أن تنتظم أهواءهم الإسلام أراد الله جل جلاله ألا تتبنى الإسلام قبيلة ولا تقوم بأمر الإسلام دائرة من الناس ولا محيط ولا مجتمع وإنما أن ينتشر الإسلام في الكل لكي لا يكون لأحد على الله منه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلاما بل الله يمن عليكم أن أن هداكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين حتى بنو هاشم لم يتبنوا قضية الإسلام عم أبي طالب أبو طالب الذي كان يحميه ويراعيه لم يسلم لذلك أريدك إذا بدأت في الدعوة إلى الله أن تعتقد أن الدين دين من وأن الذي لي- يعمل لدينه هو الله وأن الذي ينصر دينه هو الله لا بك ولا بغيرك أصل بعض الناس بيفكر إن هو لو ترك العمل للدين الدعوة هتموت لا ما تفكرش كده الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مات وترك الدعوة وما مات الدين الإسلام صح ولا لا ما مات دين الإسلام فلذلك مش عشان انت ولا المسجد ده ولا الشخص ده ولا الداعية ده ولا انا ولا غيري ولا التاني ولا التالت ولا الرابع ولا العاشر مش دول هم اللي بينصروا دين الله الله ينصر دينه ويستعمل من يشاء بما يشاء فيفيدك هذا عدة أمور أولها أن العمل للدين شرف لك لا منة على الدين واضح ولا لا يعني انت لما تبدأ تعمل للدعوة او تلتزم بالدين ده مش شرف للدين فهمت دي عشان دي هتعلمك انك ما تفرحش قوي ان شخصية مشهورة التزمت او اسلمت الكلام ده لما يجي الاخوة يقولوا فلان اسلم وإيه يعني اهلا وسهلا فلان اسلم ما عندنا المسلمين مثلت ليه شرف له ان هو اسلم مش شرف للاسلام عشان كده لما يجي ده يرجع في كلامه بعد كده ما تبقاش طعنة في الدين واضح ولا لا يعني جارودي لما اسلم وقوموا له الدنيا ولسه ما قعدتش لحد دلوقتي عايزين نقعد الدنيا يا جماعه عايزين نقعد الدنيا ان جارودي في الاخر قال لي، انا يا جماعه مش مسلم انا مسلم يهودي نصراني قال كده قال كده اه قال ال- يا جماعه الدين ده حاجه اكبر من اللي انتوا فاهمينه الدين ده ان يبقى فيه ربنا بس وخلاص فالقضيه في الاخر ساعتها نقول ايه بقى بعد ما نفتخر بيه وبكتاباته ونفرح ونزقطط ونكسر الدنيا ونعمل فرح ونجيب فيها هي دي القضية ان فلان يسلم فلان يكفر ما تفرقش ان فلان يلتزم فلان يرتد ما تفرقش اللي يسلم واللي يلتزم الشرف الشرف ليه مش تشريف للإسلام وإنت لما تعمل للدين يبقى الشرف ليك إن ده تكليف وشرف أنت لا تستحقه فطول ما ربنا مستعملك للدين أنت عامل كده دماغك في الأرض لك الحمد والمنة ربنا سبحانه وتعالى قال إيه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وإيه وقال إنني من المسلمين فهمت يعني بقى أحسن قول تقوله إنك تدعو إلى الله ولكن إياك أن تغتر إياك أن تتكبر إياك أن تعجب قل إنني من المسلمين واحد من المسلمين من المسلمين فتظل تعيش على أنك من المسلمين الأمر الثاني يا شباب أو مش, مش الثاني الثاني الثالث الرابع مش مهم المهم أن تعتقد وأنت تعمل للدين أن الدين محمي منصور اسمها اليقين يا شباب في زمن الهزيمة النفسية ينبغي أن نعتقد يقينا أن الأمة الإسلام أمة خلقت لتبقى ليست أمة زائلة ولا أمة مؤقتة ولا أمة خلقت لتؤدي دورا ثم تنتهي إنما هي أمة خلقت لتبقى وتبقى إلى آخر زمان عزيزة ممكنة عايزك تفهم دي أن أمة الإسلام خلقت لتبقى إن الدين محمي منصور إن الدين ستظل أعلامه مرتفعة ظلوا يحاربون الدين سنين بل مئات السنين وفي النهاية فوجئنا أن لنا قلبا ينبض بالإسلام في وسط أوروبا في البوسنة صح ولا لا كنت تسمع عنه ده أبدا كانت العملية ماتت انتهت القضية وفقد الأمل نفاجأ ان في الجيش الامريكي عشرة الاف مسلم يعينون لهم قاضي مسلم وامام مسلم سبحان الله يبقى مين اللي بيعمل لدينه الله ان الدين ده محمي منصور الدين قادم منتصر بعز عزيز او بذل ذليل مش بيا ولا بيك بربنا يعمل لدينه فلازم تبقى عايش بالنفسية دي بالعقلية دي مش بتحسبها بالفلوس ولا بالقوة ولا بالعدد ولا بالعتاد ولا بالإمكانيات وإنما بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ظاهرة هذا هو الدين تبقى أنت وانت بتدعو أختك للحجاب على يقين إن اللي بيهدي الله وإنها اتحجبت أو ما اتحجبتش ده مش موضوعك انت بتعمل اللي عليك أريدك وأنت تعمل في الدعوة أن تستشعر لا حول ولا قوة إلا بالله يا شباب معلش قصة واقعية بقى كده لله عشت زمنا ما دعوت أحدا إلا واستجاب كل ما أكلم واحد ربنا يهديه بمنتهى البساطة ففي يوم كان في درس زي كده الكلام ده من 3 4 5 6 سنين تقريبا فقلت لهم يا جماعه كان الدرس في المركز العام لانصار السنه في قوله حد فاكر ولا انتوا جداد انتوا مش تبعنا بتوع زمان اه كان خميس برضه وكان سيره برضه وكنا برضه في نفس الموضع في السيره زي كده وقلت لهم عايزين نعمل مشروع الاخ الواحد مشروع الاخ الايه فاكرين محدش فاكر طبعا ها مشروع الاخ الواحد ان انا قلت لهم عايز كل واحد منكم يجيب واحد بس في السنة عايزك كل سنة تجيب تجيب واحد بس مش تجيبه يحضر درس ويمشي لا تفضل معاه سنة شغال عليه سنة كل يوم كل يوم كل يوم 365 يوم شغل تبقى انت وهو حفظت 365 آية من القرآن لو بتحفظه كل يوم آية تبقى أنت وهو قمتوا 700 ركعة لو بتقوموا كل يوم ركعتين اتنين تبقى أنت وهو صمتوا في هذه المدة عدد معين لو بتصوموا مع بعض يوم واحد كل أسبوع الشاهد اللي حصل قلتم يا جماعة الدعوة سهلة وتتفتح لها القلوب وأنت أبدا لا تكلم أحدا عن الرسول إلا ويقبل ويلين قلبه قدر الله ان في نفس اليوم كان والدي الله يرحمه رحمة واسعة اللهم ارحمه وموتانا وموت المسلمين اللهم ارحمه وموتانا وموت المسلمين عنده ميعاد عند الدكتور خدته ورحنا عند الدكتور فوجئت رجل كبير في السن ودخل مع بنت في غاية التبرج كأنها عارية أول ما شفتها أعوذ بالله فضحكت أعوذ بالله مني برضه فسكت أعوذ بالله وأستغفر و وبعدين أكلم الراجل ده ولا ما أكلموش يا عم ده أنت لسه بتقول اتكلمه فقمت أكلم الراجل بنتك دي يا عم الحاج قال لي آه آه قلت له ينفع كده قال لي جميلة مش كده قلت له ما ينفعش يا عم الحاج يعني ده ما يرضيش ربنا انت تمشي بنتك عريانة كده في الشارع قال لي لا ده جميلة والله فيش آه، يعني آه، الشباب بقى قلت له يا عم الحاج ما ينفعش قال الله وقال الرسول والأدب وخوفته البنات بتتخطف اليومين دول يا عم الحاج ب- يخطفوهم ويغتصبوهم فالبنت لازم تتحجب يا عم الشيخ حجاب ايه اسكت خليها تتمتع بشبابها وتفرح بنفسها يومين يا عم الحاج قفلت حاول يقنعني ان لازم كل البنات تقلع وتمشي كده قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فتيقنت أن القضية إنك لا تهدي من أحببت حصل عندي يقين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء حصل فعلا يقين في داخلي إن القضية إن مش أي حد ربنا يهديه للهداية ناس ربنا كتبها لهم ابن الجوزي بيقول ايه بقى من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت قذرة من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت قذرة وإنما تصلح الرياضة في نجيب الجلود الطاهرة يطهرها الدباغ إذا تنجست بخلاف جلد الخنزير واضح ولا ترجم عايزين نروح صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وسلم قال من القلوب قلوب خلقت في الأصل طاهرة كده كلامه خلقت في الأصل طاهرة وقلوب خلقت قذرة كدرة زي ما بيقول ابن الجوزي في مكان تاني في صيد الخاطر بيقول ايه قل يا قومي قلوبكم على أصل الطهارة ولكن أصابها رشاش نجاسة من الذنوب فدمعة من عين العين وقد طهرت لما القلب يبقى طاهر يبقى سهل انه يبقى انه ينضف لكن لما يبقى القلب في اصله نجس يطهر ازاي ده قلوب خلقت طاهرة في الأصل طاهرة وقلوب خلقت كدرة وإنما تصلح الرياضة الرياضة يعني الترويض في نجيب يعني لما تجيب مهر عربي أصيل وتروضه يبقى يبقى حصان صح ولا لا لكن لما تجيب حمار مهما تعمل فيه هو حمار إنما تصلح الرياضة في إيه في نجيب ذلك علي بن أبي طالب قال لا تعلمه أولاد السفهاء العلم فإنما مثل ذلك مثل من يقلد الخنازير اللؤلؤ تصلح الرياضة في إيه في نجيب في نجيب قال الجلود الطاهرة تطهرها الدباغ إذا تنجست يعني لما خروف يموت أصل الخروف إيه طاهر لكن ينجس بالموت لما يموت ينجس فلو خدنا جلده ودبغناه الجلد ايه يطهر لان الاصل طاهر لكن جلد الخنزير لو دبغته بمية نار برضه هو هو نجس فلذلك القلب النجس ما تحاولش معاه ابو جهل الرسول كان بيروح له كل يوم وما استجاب وابو بكر الصديق قبل الرسول ما يتكلم تشهد الفرق في ايه في القلوب ده عربي وده وده عربي الفرق في ايه الفرق في القلوب اللهم اصلح قلوبنا يا رب لذلك ايها الاخوه ينبغي ان تعمل للدين وانت على يقين ان الدين منصور قال الله يا نوح لنوح عليه السلام واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس ما تشغلش بالك خلاص فلذلك تعمل في الدين وانت على يقين ان الامر بيد الله لا بيدك احفظ الدعاء اجراء عند الله اينما وحيثما وكيفما ارادهم ان يعملوا عملوا وانتظروا الاجر من الله ثم الى اي مصير الدعوة تسير ذلك شأن صاحب العمل لا شأن الاجير اسأل الله جل جلاله ان يستعملنا واياكم لنصرة الدين اللهم انصر بنا دينك واحفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام كما تحب وترضى يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك